وهل هي بنت الأصول حرة من الأحرار وجوزها ممدوح قتلوا الخاين الغدار وزيان شهم وجريح وغلبوه من الطار الصاحب اللي يخون صاحبه جزاؤه ايه غير لعنة الله على فعله جزاؤه ايه وتكره الناس من طبعه جزاؤه ايه من فعل الاصحاب يا ما يحصل ويجرى كتير فيهم اللي يسعى على الطيب ويجرى كتير وفيهم اللي الشيطان غره ويجري كتير والشاطر اللي يدور على الاصيل يمشيه يختار لنفسه رفيق قبل الطريق يمشيه احسن من اللي المظاهر غرته يمشيه وكان واجب عليه يسمع ويقرا كتير حصلت حكاية وكانت في الصعيد جوه بجوار محافظة سوهاج فيها العجب جوه الشر خد دوره فيها وانهزم جوه خفاجة عواد كان مجرم من الأشرار ونفسه متطبعة على الغدر والإشرار بيحب نفسه قوي وعينه ملامة شرار جاهل وجبار وعنده الافتراء قوة وفيه راجل غير كده كان في السكن جاره واسمه ممدوح وبيراعي شعور جاره دكانه مليان بقالة والشرف جاره خفاجة بالمكر والحيلة اخد واداه في السن يضحك وفي الظاهر حفظ وداه وممدوح مسالم ومن طبعه يصون وداه بيمشي وياه ويقعد في المجال جاره ممدوح في عيشة سعيدة حلوة وهنية وزوجته بنت الأصول من يمه وهنية خلت حياته سعادة ويسر وهنية بالحب مع بعضهم خلوا النعيم نعيمين زوجة مطيعة لزوجها والأدب نعيمين ينده عليها تقول بدل النعم نعمين ومفيش حبيبين مثال ممدوح وهنيه وكان حداهم ولد اسم الولد زيان اتربى في العز والمال الكتير زيان هو الوحيد عندهم غيره مفيش زيان يرجع كلامنا الخفاجة ندل مش طيب وهنية من أصلها تقابله بكلام طيب وهو غدار نوى على شيء مش طيب مش شر دايما قريب والشيطان زيان ممدوح له أخ اسمه وجيه له قيمة الذوق في طبعه وكرم أخلاق له قيمة شايف خفاجة مع ممدوح له قيمة بيخش في غياب أخوه حين زوجته في الدار الناس في السر بدأوا في الكلام في الدار قال له يا ممدوح خفاجة امنعوا من الدار ما يخشش الدار ده راجل ملوش قيمة قام قال له يا وجيه لرأيك دائما أهوى قام قال له يا وجيه لرأيك دائما أهوى انت اخويا ماليش غيرك حبيب اهوى ماشي كلامك ده انا لمحبتك اهوى وقال لي زوجته هنية وجيه وجهني قالت له رأيه سليم بالحق واجهني وقال لي الخفاجة حواجهك وانت واجهني لما تعوزني قابلني يا صاحبي على القهوة خفاجة سمع الكلام من صاحبه في الدكان كانوا هما الاتنين سوا مع بعض في الدكان وعرف مكان اللقا يا القهوة يا الدكان ونوى على الغدر عنده الغدر عددية عرف ان ممدوح يروح لصهاج عددية علشان يجيب البضاعة جملة عددية ويسيب مراته هنية واقفة في الدكان ممدوح يوم الحد رايح السوق لنصيبه من بدري ماشي في ريحة الفجر لنصيبه ولا يعلم اللي انكتب في الغيب لنصيبه خفاجة قبله وقف فرحان وناداله قال له يا ممدوح نهارك زين وناداله انا جاي وياك نروح السوق وناداله وقال في باله وقع في الفخ ونصيبه خفاجة قال له يا صاحبي ايديك في ايديا وسط المزارع وقال له شوف في ايديا سكينة الموت جايبها لك وفي ايديا قال له يا صاحبي ما فيش عيبة جرت مني ابني صغير حرام لو تحرمه مني وان كنت غلطان سامحني على اللي صار مني ده انت معاهدني وخدت ايديك في ايديا خفاجة كان قلبه أقسى من الحديد وملان قال له يا ممدوح حياتك انتهت وملان حسقيك كاس العذاب كله مرار وملان ممدوح قال يا خفاجة من الغرور مدفوق خاف من إله السما يا مفتري مدفوق بكرة الزمان يصدمك من صدمته مدفوق ده الوقت صندوق ومشحون بالعبر وملان كلام ممدوح في خفاجة ما أثر فيه لأنه عالشر طال باع وما أثر فيه نسي الجمايل ومعروف وما أثر فيه سكين خفاجة في ايده والشيطان غلبه في صدر ممدوح ضربه بقوته وغلبه دم الخيانة في خفاجة وقتها غلبه وموت صاحبه قصاد عينه مأثر فيه ممدوح بكى بالدموع ساعة طلوع روحه وسال دمه البريء ولا فيش حبيب ريحه مات الجدع مات وفاضت للكريم روحه واللي ما قدر على جبين الفتى ما يفوت ويا ويل خفاجة اللي ظلمه من العذاب ما يفوت ممدوح مؤمن وكان فرض الصلاة ما يفوت وقبل ما يموت الشاهد على روحه شوفهم خفاجة قليل الأصل وأعماله ده عن طريق الصواب والجهل أعماله ضحك عليه الشيطان زين له أعماله قعد يفكر ساعتها في القتيل يتويه راح جاب له أفة كبيرة والغرض يتويه واللي ظلم ينظلم بكرة الزمان يطويه وجهله يعميه يقع في شر أعماله القفة وسط المزارع إلا عين سابها وقعد على قهوة كانت عالطريق سابها للسواقين استراحة من تعب صابها شاف قصة سواق قام قال له تاخدني معاك مدام رايح مصر من فضلك تاخدني معاك قال له يا مرحب تعالى واي حاجة معاك وخفاجة من ارتباك حتى قهوته سابها قال له يا اسطى معايا زيارة لاخواتي هروح اجيبها عشان اوديها لاخواتي ساكنين في روض الفرج اتنين اخواتي وراح جاب القفطاه وحملها وياه واتعرفوا ببعض واتتباع وياه ومشيوا بالليل ولا فيش حد وياهم سافر معاهم وراح على مصر يا اخواتي وصلوا لروض الفرج وجدوا رجال قاعدين على قهوة السواقين راحوا كلهم قاعدين ندى خفاجة وقال احنا هنا قاعدين تعال يا قهوجي وهات لنا حاجة وقال يا اسطى تاخد بالك من الحاجة دقيقة واحدة لاني هشتري حاجة وهرم خفاجة وهم في انتظار قاعدين هرم خفاجة وهم في انتظار قاعدين ساعتين ثلاثة وهم في انتظار ولا جاش الشك زاد عندي نصطة لما غاب ولا جاش وقال لي تباعوا القفة صاحبها ما جاش اطلع وشوف الامانة اللي صاحبها تاه طلع وشاف اللي فيها العقل منه تاه قال له دي جثة قتيل يا اسطى وشكلها تاه اهو ده اللي خلاه يهرب مننا ولا جاش قال له طب اسكت ودمدم على الخبر كما كان والقفة سيبها كما هي والقتيل كما كان انا حوريك يكون ايه الخبر كما كان خفاجة يظهر عليه راجل غبي كافر له قلب اسود واقسام الحديد كافر انا عندي فكرة ضروري توضر الكافر يلا نسافر نرجع كل شيء كما كان وقام عتق الغلة وهو سلمها لاصحابها وقال ضروري نرد القفة لاصحابها وعملة الشر ترجع شر لاصحابها ورجع ساعتها في اسرع وقت طيارة السكة خالية وداس بنزين طيارة وصلوا الى القهوجي في سوهاج طيارة قال له معانا زيارة خدها لاصحابها مروءة يا أهواجي القفة وصلها لدار خفاجة في هذا الوقت وصلها القهوجي قام بدون إهمال وصلها مرات خفاجة أوام أخدتها وعانتها وفكرتها زيارة من مصر وعانتها وسألت القهوجي أم قال وعانتها عمي خفاجة بعتها وقال وصلها نرجع لممدوح ويدور اللي حصل بره ويوم ما قابلوا خفاجة في الخلا بره وقتلوا ظلما ولا طلعش الخبر بره وهنية بتقول غاب رجلي وعز حبيب فات النهر فات على الغالي اعز حبيب الليل اهو خش ولا جاني اعز حبيب دي مش عوايده يغيب ولا يبات بر طلع النهر لاح قاموا يدوروا ما لقوه القرب والقرب يجروا في السكك ما لقوه وهنية هي وعيلته كلهم ملقوه تعبوا من اللف نهاريها وشافوا الويل وعياط ابنه مزعلهم وزادهم ويل طلعوا رجال يبحثوا ياما وويلهم ويل نهار مع ليل حتى في صهاج ما لقوه نرجع لممدوح ويدوروا اللي حصل بره ويوم ما قابلوا خفاجة في الخلا بره وقتلوا ظلما ولا طلعش الخبر بره وهنية بتقول غاب رجلي وعز حبيب فات النهر فات على الغالي اعز حبيب الليل اهو خش ولا جاني اعز حبيب دي مش عوايد ويغيب ولا يبات بر طلع النهر لاح قاموا يدوروا ما لقوه الغرب والقرب يجروا في السكك ما لقوه وهنية هي وعيلته كلهم ما لقوه تعبوا من اللف نهاريها وشافوا الويل وعياط ابنه مزعلهم وزادهم ويل طلعوا رجال يبحثوا ياما وويلهم ويل نهار مع ليل حتى في صهاج ما لقوه وهنية صبحت تصب الدمع من بعده وتقول يا عيني طفينا الشمع من بعده يا ما انا خايفة اقاسي الذل من بعده انت يا زيان الاقي مين يراعي لك ان كان ابوك مات اله العرش يراعي لك ابوك يا زيان كان طول عمره يراعي لك هو داعي لك وانت ذكرى من بعده يومين تلات اربعة شموا الجيران ريحة من دار خفاجة وكانت فاحة الريحة شاع الخبر شاع ناس جاية وناس راحة العمدة بلغ إشارة للبوليس عندي وقال لي ظابط المباحث في خبر عندي حادث ما شفتش مثاله في البلد عندي وكل مدى يا فندي تكتر الريحة ظابط المباحث قال القفة اللي جابها مين هو اللي عارف بنفسه اللي فاعل مين وقال يا عمدة تعا قرب وشوفوا مين حضرت هنية بتبكي بدمعها وتنوح علشان جوزها اللي غايب من يومين بتنوح كشفوا لها وش القتيل يومها وهي تنوح قالت ده ممدوح وانا عارفة غريمي مين ظابط المباحث سأل بيقول خفاجة فين جابوا مراته وقالوا لها خفاجة فين القفة دي جوه داركم واللي جابها فين مراته قالت زيدان القهوجي جابها يا ريتني دورت فيها وقت ما جابها قال لي ده سواق مجبل عالصعيد جابها هو اللي جابها وانا معرفش جوزي فين بعتوا مجابوزدان علشان السؤال مظاليم ووجهوا له سؤال عن اللي انقتل مظاليم الدنيا داقت في وشه والطريق مظلوم وقال دي حادثة تتوه اهل العبول فيها القفة انا شلتها معرفش ايه فيها لاجل المقدر ما دورتش يا ناس فيها وقعت فيها وياما في السجون مظاليم خفايا جه من السفر دار وبقى موجود لقى رجال النيابة والبوليس موجود ووجهوا له سؤال وكان الجواب موجود ضل الرجال النيابة بالخداع جاري وهو يبكي ودمعه من العيون جاري وقلبي قفاه وفيها دم القتيل جاري من جبهة داري وانا غايب مانيش موجود فكر خفاجة الحكاية انتهت وخلاص وزدان لبس القضية انسجن وخلاص خمستاشر عام ولا عادش يلاقي خلاص ودفنوا ممدوح نهاريها وعمره راح اكنه لم كان على الدنيا نصيبه راح وهنية تبكي تقول جملي وعزي راح لم انت ارتاح من بعده ولاقي خلاص فرح خفاجة وصبح الجو خليله قتل رفيقه اللي عمله صديقه خليله طمعان في زوجته هنية تكون خليله وهنية من بعد جوزها مش هتلقى جاه الهم يم ابنها من غير ما يعرف جاه والخاين المفتري اللي بشره جاه الوقت زهزه معاه والحي خليله لهنية في السر يبعت كل ساعة ناس ويهددوها كتير من يمته يا ناس خايفة على ابنها وتخشى كلام الناس وتقول يا رب حوش المفتري عني ده انا شريفة وتشهد ناس كتير عني الهلس بطال وعنه مغمضة عني ايه قصده مني خفاجة المفتري يا ناس تعب خفاجة من المراسيل قصدها ويقول هنية انا بالعين قصدها قتلت ممدوح لكن معرفتي قصدها ما نفعش فيها كلام الناس والحيلة انا خفاجة شديد العزم والحيلة نوى على الأذية قليل الأصل والحيلة وراح في ليلة وخش الدار قاصدها عارف ان زيان في الدكان بالراحة ما يقفلوش الا نص الليل بالراحة الناس في بيع وشراه بتحس بالراحة وخفاجة مغرور ونفسه غرور ماليها نطلها من الحيط جوه البيت ماليها وهنية نايمة وكان النوم ماليها دخل عليها في أوضة النوم بالراحة صحاها من النوم وقال يا هنية هوديني انا جاي طمعان في طلب الوصل هوديني خليتي قلبي انكوى بالنار هوديني قالت له يا مفتري ارجع من الله خاف يظهر عليك فيه جنان عندك وعقلك خاف ان كنت جاي لي تهددني ومنك اخاف ده انا بنتي اشرف ودين الله هو ديني انا بنتي اشرف ودين الله هو ديني يا خفاجة نفسك دنيئة والشيطان اقوى ده انا عزمتي على حفظ الشرف اقوى وان كنت عنطر زمانك ربنا اقوى يا خفاجة نفسك دنيئة والشيطان أقوى ده أنا عزمتي على حفظ الشرف أقوى وإن كنت عنتر زمانك ربنا أقوى الباغي له يوم ما تقولش فلان وفلان والوقت طواناس من قبلك فلان وفلان والهلس بطال يا مضيع فلان وفلان اصحى يا غفلان ده سلاح الايمان اقوى قال يا هنية كلامي أكدي منه لابد أبلغ مرادي وانتهي منه ده أنا فخ منصوب ولا عدلك خلاص منه ودي انت عارفة خفاجة اللي عب حيلته زيدان اهو راح وانا اللي عالسجون حيلته لبس القضية وانا اصبح متاح حيلته وممدوح قتلته وابنك هحرمك منه قالت له يا خسيس مش ممكن افرط فيه انا شرفي غالي وما يصحش افرط فيه انا افضل الموت وعرضي لم افرط فيه قالت له يا خسيس مش ممكن افرط فيه انا شرفي غالي وما يصحش افرط فيه افضل الموت وعرضي لم افرط فيه وحياة نبينا اللي رب العالمين عهده وبالشفاعة لكل المؤمنين عهده ممدوح عهدني ومن الواجب اصون عهد وما اخونش عهد ولو عمري افرط فيه خدوا بالكوا زيان كان بره في دكانه وعنده عادة دوام يسهر في دكانه اصحابه وياه وناس قاعدة في دكانه السهرة حليت وشطب وفي طريقه صار ولا يعلم اللي انكتب واللي في امره صار مشي بسرعة وشوف لاجل المقدر صار مروح الدار بعد ما سجلوا كانوا معاه مفتاح بالراحة وفتح الباب بقى جوه في البيت من الداخل ورد الباب سمع الكلام والحديث اتدارى جنب الباب وسمع خفاجة يقول يا هنية طوعيني روحك في ايدي وبدل الموت طوعيني انا شفت زيان في الدكان طوعيني شفته بعيني وبإيدي قفلت الباب قالت له ده حرام وحياة النبي ده حرام هتقضي عمرك ما تعرفش حلال وحرام عودت نفسك على الفحشة وأكل حرام راضي وبطال وفاتح للضلال عنك لا ذمة ولا دين وإبليس اللعين عنك إن كنت مغرور قوي ربي قوي عنك صحيح لانك راجل خاين وابن حرام زيا من الخلف راح هاجم وطب عليه ورماه على الارض بالقوه وطب عليه يشفي غليله من الظالم وطب عليه وخفاجة من الخوف مرمي وانعدم حاله من المفاجأة اهو انهد الشديد حيله واحتار في امره ساعتها وانكشف حاله اكنه شاف عزرائيل جاله وطب عليه زيان وقع خفاجة والبيبان سكين يقرش على الناب ومن غيظه الدروس سكين اكنه جزار وفي ايده اليمين سكين دمه بيغلي وصحة جيدة وياه وعرف لانه امه مظلومة كتير وياه وقال ده مجرم مفيش غير الشيطان وياه وشال ايده واداه في الجنب اليمين سكين زيان صحى جيرانه وقتها ولا خاف والعمدة بلغ إشارة للبوليس ولا خاف وخدت سؤال النيابة اعترف ولا خاف وخفاجة قال واعترف للجار وجار الجار وخدت سؤال النيابة واستشهدوا بالجار ظهرت براءة زيدان ويما خفاجة جار لأنه جبار وعمره من الإله ما يخاف خفاجة بعد اعترافه بالحقيقة مات موتة شنيعة ومن بعد الشقاوة مات أكنه لم كان على الدنيا واسمه مات وزيان وقف قال أنا القاتل وباعثوني وأخدت بالطار لأبويا وشرفي طول وهنية قالت إلهي عمر ابني طول وبقت تزغرت تقول أكبر عدانا مات وكيل النيابة نظر بالعين يتبرأ وقال زيان له عندي قانون يتبرأ وخفاجة ظالم ولا من الظلم يتبرأ زيان يشكر لأخذ الطار بجراءة دافع عن العرض زي الفرد بجراءة وقاضي العدالة اللي نطق الحكم بجراءة زيان براءة وبكرة زيدان يتبرأ زيدان من السجن خد إفراج عالتاني وجه لبلده بخير وسلام عالتاني وظالم الناس عليه الظلم عالتاني وزين بين الناس قام قيمته وهو سعيد ورجع صفاله الزمن تاني وهو سعيد وهنية بتقول ادي يوم الهنا وسعيد حفظ الشرف عيد وموت الخصم عيد تاني اهو ما اتخفى اللي ظلم الناس ما تهنى اهو ما اتخفى اللي ظلم الناس ما تهنى واللي افترى خام لانه عام ما تهنى وفاعل الشر طول العمر ما تهنى وغير ما يحرم من الجنة جزاؤه ايه